إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله مع سلسلة التابعين وقصص التابعين وصور من حياة التابعين والتي نتعلم منها فوائد ودروس وعبر كثيرة وجمة نطبقها على حياتنا التي نعيشها في تعاملاتنا مع ربنا تبارك وتعالى ومع كتاب ربنا وسنة نبينا وكذلك مع الناس من حولنا أحبابنا أو أصدقائنا أو حتى أعدائنا كما تعلمنا من سنة سلفنا الصالح وكيف كان يتعامل سلفنا الصالح رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم أجمعين ها نحن في قصص التابعين الليلة بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الأحد الكريم سيكون لنا وقفة مع قصة أحد التابعين فها نحن على موعد مع علم من أعلام التابعين إنه السيد الإمام أبو القاسم محمد ابن الحنفية محمد ابن الحنفية أو محمد ابن علي ابن أبي طالب كثير من الناس يعرف ان أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما عندوش غير الحسن والحسين كثير من الناس بيعتقد ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يكن متزوجا أبدا أحدا غير السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء رضي الله عنها وارضاه لذلك سنتعرف على كثير من أمور الناس لم يكونوا يعرفونها بكثرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فسنتعرف على هذه الأمور في هذه الليلة إن شاء الله جل في علاه من خلال قصة محمد ابن الحنفية أو محمد ابن علي ابن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عن أبيه هو أخو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أبوه علي بن أبي طالب من العشرة المبشرين بالجنة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الصبيان من الغلمان إنها قصة محمد ابن الحنفي إنها قصة تفوح منها رائحة الجنة فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع سيرة هذا الإمام الكبير محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى الذي قال عنه إبراهيم ابن الجنيد قال لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند ابن الحنفية يعني هو الذي روى أحاديث كثيرة مسندة عن أبيه وليس هناك من أسند أحاديث عن علي بن أبي طالب مثل محمد ابن الحنفي من هنا نبدأ تبدأ قصة هذا الإمام الكبير منذ أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت إن رزقني الله غلاما من بعدك النبي لسه إيه حي ركز عشان أتعلم دروس دلوقتي النبي لسه حي سيدنا علي بن أبي طالب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أرأيت إن رزقني الله غلاما من بعدك أتأذن لي أن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك يبقى اسمه محمد وتبقى كنيته أبو القاسم مثلا زي ما أنت محمد رسول الله وكنيتك أبو القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى وتمر الأيام ويلحق النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بربه الكريم الملك الواحد الديان فلاحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ويحزن الصحابة حزنا شديدا لموت النبي صلى الله عليه وسلم وما هي إلا أشهر معدودات حتى لحقت به ابنته وقرة عينه فاطمة أم الحسن والحسين رضي الله عنها وأرضاها الزهراء فكانت أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وسلم كما بشرها في مرض موته لما أصر لها بسر كان النبي صلى الله عليه وسلم وده إن شاء الله عايزين نبقى نتكلم في الموضوع ده برضو موضوع كيف تتعامل مع الزوجة في البيت والمتزوج بأكثر من امرأة كيف يتعامل مع زوجاته في البيت ف هيبقى لنا درس فيها إن شاء الله مقبل لكن اللي بتكلم فيه حاليا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع زوجاته كلهن في مجلس واحد وجاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها كما تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت فاطمة لا تخطئ أو لا تخطئ مشيتها مشية أبيها كانت السيدة فاطمة بتمشي زي سيدنا النبي بالظبط خطوتها ماشية زيه صلى الله عليه وسلم وكانت أشد الناس الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة فاطمة ولذلك كان دايما لما يجي يقول حاجة أو حديث كان يضرب بفاطمة مثل ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وهكذا فالمقصود وكانت أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم فالسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه لها الشديد كان تكلم مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في أنه لا يتزوج أحد عليها لكن بعد ما ماتت خلاص فالمقصود ان السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم جمع زوجاته كلهن وجمع كان معه ابنته السيدة فاطمة فجلست والكل جلس في مجلس واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معها بكلمة سر ما حدش سمع من زوجاته ايه السر ده فبكت بعدين قال لها كلمة سر قال لها كلمة سر أخرى فضحكت السيدة عائشة وزوجات النبي قالوا لها هو قال لك ايه فبكيتي وقال لك ايه فضحكتي قالت لهم ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مات بقى النبي سألوها قالت لهم اه دلوقتي كده ممكن اقول لكم خلاص هو مات فما يبقاش سر بقى قالت لهم هو اول شيء قاله لي قال لي ان جبريل كان دايما بيجي له كل سنة يراجع معاه القرآن مرة السنة دي جه جبريل راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين فسيدنا النبي قال لها اعتقد ان دوت انذار او دليل على قرب اجلي ان انا هموت السنة دي صلى الله عليه وسلم فبكت قال لها بس انت اول واحدة هتلحقيني وتيجي ورايا في الجنة فضحكت ففعلا هي بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بست شهور ايه ماتت السيدة فاطمة رضي الله عنها ما هي إلا أشهر معدودات حتى لحقت ابنته وكرة عينه فاطمة أم الحسن والحسين وزوج علي رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب فحزن عليها علي رضي الله عنه حزن حزنا شديدا ولكنه بعد موتها كان بحاجة إلى زوجة تدبر, تدبر له شؤون حياته فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن تزوج امرأة من بني حنيفة تزوج امرأة من بني حنيفة وهي اسمها خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية وتمر الأيام وتحمل خولة بغلام مبارك فلما ولدته سماه علي رضي الله عنه وارضاه سماه محمدا وكناه بأبي القاسم وذلك بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الناس كانوا ينادونه بمحمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه التي يستطيع الناس أن يعرفوا أبناء فاطمة من أبناء غيرها عشان يبقى الحسن والحسين أبناء فاطمة ومحمد ابن الحنفي لكن هم في النهاية كلهم إخوة اولاد علي ومنذ هذه اللحظة اصبح اسمه محمد ابن الحنفي وقد انكر بعض الصحابة رضي الله عنهم على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه سمى ابنه محمدا وكنه بابي القاسم قالوا له ازاي تسميه محمد على اسم الرسول وكمان تكنيه ابو القاسم ده كده يبقى كانك بتتكلم عن النبي بقى فاعترض بعض الصحابه ولم يعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اذن لعلي بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياه كان ممنوع حد يسمي محمد او يكني بنفس الكنية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ليه عشان ما يجيش واحد ينادي يقول يا محمد يا محمد يوم النبي يجي يبص لا مش انت مش مقصودك انت ما ينفعش ما تجيش يا ابو القاسم يا ابو القاسم فيجي النبي يبص نعم يقول له لا ما اقصدكش انت معلش انا اقصد فلان ما تجيش فكان في حياته لا ممنوع لكن بعد موته خلاص فهمت السبب ايه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم روى الربيع بن منذر الثوري عن أبيه أنه قال وقع بين علي وطلحة كلام فقال طلحة لجراءتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى أن يجمعهما أحد قال إن الجريء من اجترأ على الله ورسوله اذهب يا فلان فادعوا لي فلانا وفلانا لنفر من قريش يستشهد يعني سيدنا علي بمجموعة من الناس فجاءوا فقال بما تشهدون قالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده يعني ممكن أي حد يبقى اسمه محمد لكن ما ينفعش يبقى اسمه محمد وأبو القاسم مع بعض وصلت لك لا تحل لأحد من بعدي لأحد من أمتي بعدي آه هذا كما ورد في الطبقات في الجزء الخامس صفحة 91 وكناه أبو عمر الضرير والبخاري أبا القاسم كانوا إيه أبا القاسم قال فطر بن خليفة عن منذر سمع ابن الحنفية يقول كانت رخصة لعلي قال يا رسول الله إن ولد لي بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث صحيح يبقى الكلام ده كان خاص بمين بمحمد ابن علي بن أبي طالب ابن الحنفيه ولقد ولد محمد بن الحنفية في العام الذي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورأى عمر رضي الله عنه وروي عنه وعن أبيه علي وأبي هريرة وعثمان وعمار بن ياسر ومعاوية وغيرهم وحدثت عنه بنوه عبد الله والحسن وإبراهيم وعون وسالم ابن أبي الجعد ومنذر الثوري وأبو جعفر الباقر وعبد الله بن محمد بن عقيل وعمرو بن دينار ومحمد بن قيس بن مخرمة وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي وآخرون وكان هؤلاء كلهم حدثوا عنه ورووا عنه رووا عن محمد بن حنفية أحاديث يعني من الصحابة ومن غير الصحابة وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يحبه حبا جما وكان منذر قال سمعت ابن الحنفية يقول دخل عمر وأنا عند أختي أم كلثوم فضمني وقال ألطفيه بالحلواء أكليه حلاوة اديله جاتوه هاتيله بسبوسة كده أكليه حلويات يعني اما عن نشأته وش... خلي بالك بس الاول هو هو مين ام كلثوم دي مين لو... مين ام كلثوم ها ها ام كلثوم محمد بن الحنفية بنت علي بن أبي طالب خلاص المقصود نشأته وشجاعته رحمة الله عليه لقد نشأ محمد بن الحنفية وتربى في رعاية أبيه علي بن أبي طالب ذلكم الأسد المغوار الذي كان يضرب به المثل في قوته وفي شجاعته علي بن أبي طالب الذي كان يضرب به المثل في القوة والشجاعة فتربى محمد على يديه وورث منه القوة والشجاعة وفي نفس الوقت أخذ عن علي بن أبي طالب الزهد والورع والعبادة فأصبح محمد بن الحنفية فارسا لا يشق له غبار وفي الوقت نفسه كان راهبا من رهبان الليل بالنهار فارس يحارب وبالليل واقف يصف أقدامه في الصلاة لله وزاهدا في حطام الدنيا الزائل زاهدا في حطام الدنيا الزائل ومن أجل ذلك كان أبوه علي بن أبي طالب يأخذه معه في كل الحروب التي خاضها ولا يأخذ معه الحسن والحسين وكان محمد لا يحزن من ذلك فهو يعلم أن قدر الحسن والحسين كبير فهما سيدا شباب أهل الجنة وهما أبناء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك من المؤهلات دي عشان هنحتاجها محمد بن حنفية هيحصل موقف بينه وبين أخوه فهيحتاج المشاهد دي هنقولها دلوقتي هو يعلم أنهما سيدة شباب أهل الجنة وأنهما أبناء فاطمة الزهراء وأن جدهما لأمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يحبهما من كل قلبه ويعذر أباه لحبه الزائد لهما وخوفه عليهما قال الزهري قال, ل... قال رجل لمحمد بن الحنفية ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمى فيها الحسن والحسين انت ابوك بياخدك يا محمد كل ما يجي طالع غزوة ولا حرب ولا معركة عشان تموت انت ويسيب الحسن والحسين قاعدين في البيت ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين يرد بقى هو يقول ايه قال لأنهما كانا عينيه وكنت يده وكان يتوقى بيده عينيه كان بيحمي بإيده عينيه شفت المعنى لو لو انت دخلت واحد من اول ما ينزل من بطن امه اعلى المدارس واعلى درجات الجامعات وبقى رأي بقى رئيس جمهوريه ما يعرفش يقول الكلمتين دول والله ما يعرف يقولهم ان شاء الله يعني قال رجل لمحمد بن الحنفية أنا لازم أعيدها تاني يعني قال رجل لمحمد بن الحنفية ما بال أبيك كان يرمي بك في مرام لا يرمي فيها الحسن والحسين قال لأنهما كانا عينيه وكنت يده وكان يتوقى بيده عن عينيه شوف بقى الإخوة وشوف النهاردة الإخوة بيعملوا في بعض إيه شوف وتعلم وعن منذر عن ابن الحنفية قال قال الحسن والحسين خير مني ولقد علم أنه كان يستخليني دونهما وإني صاحب البغلة الشهباء يعني هو عايز يقول إن أنا اللي أخرج للحروب وهم أغلى مني فطبعا لما يكون حد أغلى يطلع للحرب والمعركة ولا يقعد نحافظ عليه شوف هو بيقول إيه وعادي بيقولها بسعادة بيقول إخواتي أغلى مني مفيش مشكلة تعالى بقى نشوف موقف عجيب بين الحسن ومحمد بن الحنفية عشان كده ايه حبيت اقدم لك بس من المقدمة دي قبل ما يحصل الموقف ده عشان تعرف لكي تعرف مدى حب محمد بن الحنفية لأخيه الحسن بن علي فتأمل معي هذا الموقف العجيب في يوم من الأيام حدثت جفوة بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علي عادي أي بيت بيحصل في مشاكل بين الإخوة وبعضها فما كان من ابن الحنفية إلا أن أرسل إلى الحسن يقول له رسالة وحصل بينهم خصام فكتب له رسالة قال إن الله فضلك علي مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول عن الحسن إن ابني هذا سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين في مقتله وغيرها وغيرها من الأحاديث ووصبت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له محمد في الرسالة قال إن الله فضلك علي فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأمي امرأة من بني حنيفة وجدك لأمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوة خلقه وجدي لأمي جعفر بن قيس واحد من الناس فإذا وصلتك رسالتي فتعال إلي لتصالحني حتى يكون لك الفضل والسبق علي في كل شيء أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فهو لو بدأوا بالسلام حيبقى هو خير منه فقال له لا انت خير مني فابدأني انت بالسلام فلما وصلت تلك الرسالة الرقيقة إلى الحسن بكى وذهب إلى أخيه محمد بن الحنفية وصالحه اتعلم لما تكون زعلان من أخوك تعمل إيه تعال بقى شوف كلام من ذهب لمحمد بن الحنفيه لقد أجرى الله عز وجل الحكمة على قلبه ولسانه أظن بالموقفين دول شايفين يعني لقد أجرى الله عز وجل الحكمة على قلبه ولسانه فكان يقول كلاما ينبغي أن ينقش على الصدور بماء من الذهب وما يعني أقول ماء من الذهب إيه؟ ده المفروض بالذهب نفسه ها هو بعض كلامه الذهبي عن ابن الحنفية قال ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله من أمره فرجا ومخرجا الإنسان ما يكونش حكيم لا يكون أبدا حكيما من لم يعاشر بالمعروف اللي بيعاشر الناس بغير المعروف يبقى مش حكيم إنما اللي يعاشرهم بالمعروف هو الإنسان الحكيم مش بس كده في ناس بتبقى انت غصب عنك ولا بد ان انت تعاشرهم مديرك في العمل ده مش بمزاجك زميلك في العمل جارك الزوج ما في ناس انت مجبر تعاشر ابنك دي مش الملكش فيها اختيار فليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يجعل الله من أمره فرسا ومخرجا ناس انت خلاص مبتلى بيهم عملوك كويس ما عملوكش كويس ما انت هتعمل ايه هتغيرهم ازاي يعني انت طالع عشان بس عشان الناس تفتكر اني بتكلم لان ضربنا مثل على الزوجه والابن يقول لك ايه ده بيعمل ايه لا انا اقصد مثلا هقول ايه بس بس ما حدش يفهم غلط يعني انا بتكلم عامه هو انت طلعت اخترت ابوك ما اخترتوش صح هو سيدنا ابراهيم لما طلع لقى ابوه ازر بيعبد اصنام هو سيدنا ابراهيم اختار ابوه ما اختاروش هو سيدنا نوح اختار ابنه لما قال له ساوي الى جبل يعصمني من الماء ما اختاروش هو سيدنا لوط اختار زوجته ما اختارهاش في ناس انت ما بتختارهمش صح فانت لابد خلاص هتعاشرهم ابن عمك بقى طلع كذا ولا طلع اخوك كذا ولا طلع ما انت هتعمل ايه هتبرر منه ازاي يعني ما خل... في ناس لابد انت تعاشرهم بما انك بقى لابد تعاشرهم عاشرهم بقى بالمعروف تبقى حكيم عشان ما تخسرهمش فهمت هو ده معنى كلامه يعني وعن ابن الحنفية أنه قال من كرمت عليه نفسه لم يكن للدنيا عنده قدر الإنسان اللي نفسه عنده كريمة الدنيا دي ملهاش عنده قيمة صح؟ من كانت نفسه عنده كريمة كانت الدنيا عنده ملهاش قيمة هو ده معنى كلامه يعني وعنه أيضا أنه قال أن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبعوها بغيرها ربنا جعل الجنة ثمن لنفسك لروحك تبيعها بأقل من كده تبقى خسران يبقى لما تيجي تبيعها تبيعها ايه بالجنة بعت بغير كده تبقى انت اللي خسرت يعني ايه يعني لما تموت موت شهيد ما تموتش اي موتة يا تموت صح يا تموت صح ملهاش حل تاني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين وقال أبو علي السوسي بلغني أن رجلا سأل محمد بن الحنفية فقال له أجد غما لا أعرف له سببا حاسس بغم صدري طابق عليا مخنوق حاسس اني زهقان حاسس اني متضايق حاسس اني تعبان اجد غما لا اعرف له سببا مش بتحصل كتير دي بتحصل كتير مع ناس دي تلاقيك حاسس انك مخنوق مش عارف ليه اجد غما لا اعرف له سببا وقد ضاق قلبي فقال محمد غم لم تعرف له سببا عقوبة ذنب لم تفعله ده عقوبة ذنب انت لسه ما عملتوش فقال ما معنى ذلك ايه مش فاهم زي ما انتوا دلوقتي عايزين تقولوا ازاي يعني مش فاهمين الموضوع قال ما معنى ذلك قال ان القلب يهم بالمعصية بيفكر في معصية لسه عاوز يعمل معصية فلا تساعده الجوارح قلبك نفسه يزني بس انت مش راضي تزني قلبك نفسه ينظر للحرام نفسه يسرق بس انت مش راضي نفسه يشرب خمره بس انت منعه خلاص ان القلب يهم بالمعصيه فلا تساعده الجوارح فيعاقب فيعاقب بالغم دون الجوارح الغم يصيبه هو وبقيه الجوارح لا عشان هي ما عملش ذنب انما هو كان بيفكر في الذنب هذه معلومة لا مش طبيب نفسي ده دول ناس نظروا بالبصيرة مش بالبصر وقيل له من أعظم الناس قدرا قال من لم يرى الدنيا كلها لنفسه خطرا اللي الدنيا مش على باله أصلا وقيل له إن رجلا من قريش يقع فيك بيتكلم عليك وبيغتابك وبيذكرك بسوء وبيجيب سيرتك بالخطأ وبالغلط إن رجلا من قريش يقع فيك قال بحسبي من نعم الله عز وجل علي أن نجى غيري مني ولم ينجيني من غيري بقول ده رب... كفاية قوي إن ربنا من رحمته عليا إن نجى غيري مني عشان أنا ما اغتبوش ولا أعمل فيه حاجة ودي نعمة تانية ان ربنا ما نجاش غيري انه يقع فيا انما نجاني انا ان انا اقع فيه فدي نعمة عليا عايز نعمل ايه عايز نشتمه زي ما هو شتمني لا ده دي نعمة ان انا ما شتمتوش وقال ايها الناس اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم لما واحد يحتاج لك اعرف ان دي نعمة من ربنا عليك انه جعل فلان يحتاج لك وانت تديله سواء اديت له مال سواء ساعدته بشيء المهم طالما انت وقفت جنبه حتى لو في مهمه هو كان محتاجك في مساعده مسا... لو ساعدته اعرف ان دي نعمه ربنا بعته لك عشان ربنا يديك حسنات انت يا مسكين مكسل ما بتقومش تصلي ولا تقوم تقوم الليل ولا بت... فربنا يريد ليك ان انت تخش الجنه في مكانه عاليه بس انت كسلان فبعت لك واحد محتاج منك حاجه عشان تديها له عشان ربنا يرفع لك الدرجه فانت تحتاج ده دي نعمة تشكر ربنا عليها مش تتضايق ان حد يجي لك فهمت دي والله العظيم الواحد لو نظر للدنيا بالنظرة دي ما اعتقدش ان واحد ابدا يمرض مرض نفسي ابدا ايها الناس اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم فلا تملوها فتحول نقما ما تزهقش فتحول نقم ممكن ساعتها بدل ما يبقى انت اللي بيحتاج لك الناس تحتاج لهم انت ودي نقمة او تبقى نقمة ان الناس ما تجيلكش تحتاجك فما تعرفش تجيب حسنك منين إيه. يبقى انت اللي قفلت الباب ايها الناس اعلموا ان حوائج الناس اليكم نعم من الله عليكم فلا تملوها فتحول نقما واعلموا ان افضل المال ما افاد ذخرا واورث ذكرا واوجب اجرا افضل المال ما افاد ذخرا اللي بيفيدك في انك انت تحصل مثلا علم تجيب حسنات تعمل طاعات تستزيد من الخيرات واورث ذكرا المال اللي يخليك تذكر ربنا هو ده خير المال غير المال اللي يخليك ان انت تنسى ذكر ربنا واوجب اجرا مال يجي لك بتحصل على اجر بانك بتنفقه في الخير وعمل الصالحات وكذا وكذا وكذا هو ده المال الخير اللي يخليك تجيب الحسنات ولو رأيتم المعروف رجلا رجلا بيقول لكم كده بيقول أيها الناس لو أنت شفت فعل المعروف عمل الخير يعني عمل الخير ده حاجة معنوية مش حاجة ملموسة محسوس بيقول لك لو شفت بقى الخير ده إنسان راجل ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسن حسنا جميلا هتلاقوا شكله حلو يصر الناظرين ويفوق العالمين تلاقي أجمل واحد في الناس يبقى معنى كده ان الفعل الخير ايه عمل جميل وقال الكمال في ثلاث الكمال في ثلاث الفقه في الدين انك تبقى فقيه في دينك والصبر على النوائب وحسن تقدير المعيشه وقال أيضا رحم الله امرئا أغنى نفسه وكف يده وأمسك لسانه وجلس في بيته له ما احتسب وهو مع من أحب ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين لما بدأت بني أمية أن هي تخش في منزلة الظلم فقال بس ده بدل سيوف المسلمين ما تعاقبهم هم اعمالهم هتضيعهم فاكرين الدرس درس ايه ده انا اتكلمت في درسين عملت لكم درسين بعنوان اه ادفع بالتي هي احسن السيئه فاكرين كان درسين قلت لك منهم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ان عياذا بالله الانسان صاحب الخلق السيء والمعامله السيئه عمره وأجله قصير فاكرين فلذلك محمد بن الحنفية يقول ايه يقول ألا إن أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله إذا شاء فمن أدرك ذلك منكم ومنا كان عندنا في السنام الأعلى ومن يمت فما عند الله خير وأبقى أما تموت وتكون راجل صالح اللي عند ربنا خير وأبقى من هذه الدنيا التي ستتركها وترحل تفضل نعم لما بدأ بقى موضوع الدولة الأموية والعباسية هو كان في هذا الوقت أيضا لا ما كانش لسه العباسية جت يعني يعني قصدي ان هي ايه لما بدأت بقى مسألة الخلافة في ال- في الدولة الأموية مع نشأتها واصبح بقى الملك عاض وبقت وراثة وهكذا فهو عصر هذا المشهد كان يكره مغالاة الناس فيه ما يحبش حد يمدحه لا يحب أن يغالي الناس فيه رحمة الله عليه قال الإمام الذهبي وكانت الشيعة يعني كانت بدأت تظهر بقى وكانت الشيعة في زمانه تتغالى فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي ويزعمون أنه لم يمت وكانوا يقولون لابن الحنفية سلام عليك يا مهدي فقال أجل أنا مهدي أهدي إلى الرشد والخير اسمي محمد فقولوا سلام عليك يا محمد أو يا أبا القاسم يعني شوف رد عليهم ازاي برضو رد بالحسن وعن محمد الأزدي عن ابن الحنفية أنه قال أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا من دون الله يتخذهم الناس ايه اهل بيتين من العرب الناس بيتخذوهم عياذا بالله أند- زي موضوع النصارى كده مع المسيح عليه السلام ومع مريم عليه السلام اهل بيتين من العرب يتخذهما الناس اندادا من دون الله نحن اللي هم قال بيت النبي على الشيعة يقصد يعني وبنو عمنا هؤلاء يريد بني ايه أمية بل كان هناك من يزعم أن عند آل علي علم تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفوه عن الناس اللي هم الشيعة لما طلعت بقى وقالت مصحف فاطمة الكلام ده وعن وخلي بالك يعني شوف سبحان الله الشيعة بيزعلوا لما احنا نيجي نقول ان انت- ان هم هو مش كلهم يعني بس احنا عامة الغالب الأعم فيهم يعني والكارثة الأكبر على معمميهم وعلى علمائهم وعلى آياتهم بيزعلوا لما نيجي نقول ان هم اصلا مش موحدين بالله اصلا يعني القراني ده والخميني والخميئني وغيرهم وغيرهم ده انا ليا تسجيلات ع- عندي تسجيلات لهم فيديو مصايب مصايب يعني لسه ال- ولا التجاني اللي بيطلع عامل زي بابا نويل ده نسأل الله العافية والسلام دايما يلبس لك طربوش أحمر شكله بابا نويل فالمقصود آه، طالع القراني لسه من يومين من كام يوم طالع عامل آه، يقول لك ان ان جبريل وهو جايب الرسالة لعلي محمد ضرب جبريل دي ما دي لسه جديدة بقى دي لسه من يومين هما كانوا بيقولوا الاول بيقولوا ان ان جبريل يقول لك ايه خان الامين يعني طب ازاي تيجي ازاي خان الامين طب, طب تيجي ازاي كلمه خان وامين
ربنا بعت صورنا عليه فخد الامان وراح انا مش فاهم ازاي عارف يعني ايه خان الامين كانك انت بتقول ايه كتب الصدوق كذب الصديق لا لا لا عارف زي ايه بالظبط اما اوصف اقول لك اوصف لي فلان تقول لي ايه هو طويل بس قصير طب طويل ازاي ولا قصير ازاي طب بتيجي ازاي هو تخين بس رفيع يا عم تخين ازاي ورفيع ازاي هو متعلم بس جاهل يا عم ازاي متعلم بس جاهل هو بيقول لك خان الامين ازاي امين ويخون ما ما تنفعش امين مع خيانه ما تجيش يجمع بين الشيء وضده هو انت شفت الليل والنهار بيطلعوا في مكان واحد غباء ما بعده غباء فيقول لك ايه خان الامين يعني ايه خان الامين يعني سيدنا جبريل بدل ما ياخد الرساله ينزل بقى على علي راح اداها لمحمد خلاص طب سيبك من دي الجديده بقى اللي هو لسه طالع بيها بقى يقول لك ايه يقول لك ان هو جايب الرساله فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ضربه فخد منه الرساله غص- غصب عنه فكده بقى ما بقاش خان الامين بقى كده اللي خان مين محمد بقى نفسه ما بقاش بقى الصادق الامين اللي قريش كانت يعني قريش كانت مخدوعه في النبي لما كانت بتقول عنه الصادق الامين طلع مش صادق ولا امين فانا بقى بقول للشيعه ادي اللي انتوا فرحانين بيه اهو محمد بن حنفيه اسمعوا بيقول فيكوا ايه قال ايه ما كان هناك آه، ك- محمد بن آه، كان يقول إيه قال أهل بيتين من العرب يتخذهما الناس أندادا من دون الله نحن وبنو عمنا هؤلاء يريد بذلك بني أمية يبقى هو اللي سماهم نفسهم ان هم ايه اتخذوهم انداد والله انا عندي تسجيلات فيديو ليهم وصوتيه وهم بيقولوا ان ان ائمتهم لا يخطئون ده هم اصلا بيعتقدوا بعقيده البداء عقيده البداء دي وانا اتكلمت اصلا ليا دروس كتير عن الشيعه موجوده على الانترنت اكتب بس كده على جوجل الشيخ فتحي حماد الشبراوي الشيعه شاهدين على انفسهم او اكتب الرد على الشيعة هتجيلك السلاسل يعني هما بيؤمنوا بعقيدة اسمها عقيدة البداء يعني ايه ان الامر بدا لله غير الذي كان الله عز وجل قدر له يعني ربنا يكون قدر لشيء معين بعدين ايه بدا له ان الامر ده ما ينفعش فيغير الفكرة لكن على ائمتهم معصومين يعني ينسبوها لله ينسبوا الخطأ لله ولا ينسبوا الايه لأئمته عن الأسود بن قيس قال لقيت رجلا من عنزة فقال انتهيت إلى أن الحنفية انتهيت إلى ابني الحنفية فقلت السلام عليك يا مهدي قال وعليك السلام قلت إن لي حاجة فلما قام دخلت معه فقلت ما زال بنا الشين في حبكم حتى ضربت عليه الأعناق بقى في قتال بسبب حب أهل البيت وشردنا في البلاد وأوذينا ولقد كانت تبلغنا عنك أحاديث من وراء وراء فأحببت أن أشافهك اسمع منك بقى واكلمك فقال اياكم وهذه الاحاديث اصل الشيعة اي حاجة يكون عايزين يعملوها يطلع لك بقى حديث طب فين سند الحديث ملوش سند ملوش ما عندهمش حاجة اسمها علم الرجال ولا الجرح والتعديل ولا الكلام ده كله كلام كله كذب في كذب وده مش كلامي والله انا عندي تسجيلات فيديو لعلمائهم وائمتهم وهم بيشهدوا بنفسهم بده فقال محمد بن الحنفية إياكم وهذه الأحاديث يا عم ده عندهم حديث مصيبة حديث يعفور ايه يعفور ده يعفور ده اسم الحمار اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركبه هو ما حصلش اصلا ففي يوم من الايام النبي راكب الحمار راح الحمار وقف ولف رقبته كده وبص للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمه انا عايز اقول لك حاجه انا من منوفيه احنا بلدنا فلاحين في عندنا هناك بقر وجاموس واغنام وحمير وبغال وف- وفرس وجمال وغيرها انا بقول لك اهو روح لاي حمار امسك راسه وخلي راسه برقبته تلف كده للي راكب عليه مش هيتلف مش هتتلف ازاي بقى الحمار لف رقبته وكلم النبي انا مش عارف اللي وضع الحديث ده حمار مع الاعتذار للحمار اه مش ربنا قال كده اولئك كالانعام بل هم اضل ده دول انيل اكتر من ال- اضل من الانعام فالمقصود الحمار بقى بص للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه وراح الحمار كلمه وقال له قعد بقى دار بينهم حديث فقال له ايه بقى جدي مش عارف جده السبع عشر ولا الكام مش متذكر النص الحديث دلوقتي خلاص جده ال 17 او ال- المهم يا عم هنقول الجده السبعين مش ال 17 خلاص جده ده كان مع سيدنا نوح في السفينة فدعا له قال يا سيدنا عمل خير يعني مع سيدنا نوح فسيدنا نوح دعا له دعوة ودعوة الأنبياء مستجاب قال له روح يطلع من صلبك ولا منك من نسلك اللي يركبه نبي آخر الزمان فطلعت أنا أنا بقول لك روح يا عم لأي واحد بيربي حمير ويبيع حمير قول له أقصى حمار يعيش كام سنة هيقول لك 100 سنة مثلا يا عم قول 100 سنة حن... حن... 10 سنين هنقول 100 سنة ولو قلنا مش جده ال 17 جده جده ال 70 يبقى 700 سنة هو كان سيدنا نوح بينه وبين سيدنا محمد 700 سنة امال فين بقى ابراهيم وموسى وعيسى فين دول راحوا فين شفت حاجات عجيبة المشكلة أنا نفسي أي شيعي يقرأ الكتب المعتمدة ع- المعتمدة عنده زي كتاب الكافي وكتاب الكليني، الكافي والكليني ده زي عندنا احنا كده أهل السنة والجماعة زي المخ- البخاري ومسلم عندهم ما فيهوش نقاش فأنا بقول لهم اقروا كتابكم دي وأنتوا تلاقوا العجب فالمقصود محمد بن حنفية رحمة الله عليه قال إيه؟ قال إياكم وهذه الأحاديث وعليكم بكتاب الله فإنه به هدى أولكم وبه يهدى آخركم ولئن أوذيتم لقد أوذي من كان خيرا منكم ولأمر آل محمد أبين من يعني بي- بيقولوا من أمر ولا أمر آه، آل محمد أبين يعني أظهر وأوضح من طلوع الشمس مش محتاج فهمت المعنى فلذلك هو كان يكره مغالاة الناس فيه أما عن موقفه في يوم صفين في يوم صفين في تلك الفتنة الحالكة التي دارت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان محمد بن الحنفية هو الذي يحمل راية أبيه ودارت المعركة حتى ظن الناس أنه لن يبقى معهم أحد على قيد الحياة من شدة المعركة وهنا أحس محمد بن الحنفية بفظاعة الأمر وتمنى أنه مات قبل أن يرى هذا اليوم مسلمين بيقتلوا مسلمين وفجأة صح رجل من خلفه وقال يا معشر المسلمين من للنساء والأولاد من للروم والأعداء من للدين والأعراض الله الله يا معشر المسلمين يقول محمد بن الحنفية فأخذت العهد على نفسي منذ ذلك اليوم ألا أرفع سيفا في وجه مسلم أبدا إذا كنت أنا سيفي على المسلمين أمال الروم دول من اللي يحاربهم طب أنا حاربت المسلمين طب ونساء المسلمين وأطفال المسلمين أخدهم سبايا وهم مسلمين أخدهم عبيد وهم أحرار فقال أقسم بالله من رفع سيف تاني أما عن استشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تمر الأيام ويقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على يد المجرم الآثم ابن ملجم ويلقى ربه مصابا بضربة سيف مسموم كما لقيه من قبل عمر الفاروق مصابا بضربة خنجر محموم من أبو لؤلؤة المجوس والروافض الشيعة عاملين قبر ومقام لأبو لؤلؤة المجوسي وبيعملوا له عيد كل سنة وبيحتفلوا بيه على إنه قتل سيدنا عمر بن الخطاب أنا مش عايز أتكلم أنا الدم بيغلي لما بقعد أجيب سيرتهم الصراحة وتأبى عظمة البطل إلا أن يكون آخر مشهد في حياته جديرا بها أكثر ما تكون الجدارة ودلا على حقيقته أصدق ما تكون الدلالة فإنه لم يكد يتلقى ضربة القدر في رأسه حتى حمل إلى داره وإذا هو في لحظات الكارثة هذه يأمر حامليه والحافين حوله أن يذهبوا إلى المسجد ليدركوا صلاة الفجر قبل أن تؤذن بالفوات هذه الصلاة التي كان يتهيأ لها حين حال الاغتيال الأثيم بينه وبين بلوغها أو إتمامها كان مستعد لصلاة الفجر رضي الله عنه وارضاه وحين يفرغون من صلاتهم ويعودون إليه كما يعود في نفس الوقت بعض الرجال ممسكين بالقاتل عبد الرحمن بن ملجم يفتح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عينيه فتقعان عليه فيهز رأسه في أسى حين يعرفه ويقول أهو أنت لطالما أحسنت إليك سيدنا علي يقول له أنت أنت اللي تقتلني ده أنا ياما عملتك بالحسنى ويلقى البطل العظيم على وجوه بنيه وأصحابه يلقي عليهم وعلى وجوههم نظرة فيراها تتفجر غيظا وتضطرد نقمة ولاد سيدنا علي وأصحاب سيدنا علي عاوزين ينتقموا منين من القاتل ابن ملجم ركز بقى ويحس برد الموت يسري في أوصاله ويكاد يرى المصير الذي سيحيق بابن ملجم لو مات هيعملوا فيه ايه هيموتوه النفس بالنفس يكاد يرى الانتقام المروع الذي سيثار به أولاده وأصحابه فيتقدم هو في إصرار علي بن أبي طالب يتقدم في إصرار ليحمي قاتله من أية مجاوزة أو تخط لحدود القصاص المشروع وهكذا ناداهم إليه وخرجت الكلمات من فمه مبحوحة متقطعة لترسم في العظمة الإنسانية التي أفاءها القرآن على علي رضي الله عنه وارضاه لوحة باهرة قال لبنيه ولأهله وهو يموت أحسنوا نزله اكرموه اكرموا ابن ملجم أحسنوا نزله وأكرموا مثواه فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا ده حقي أعفو عنه أو أقتص منه وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند ربي لو أنا مت اقتلوه بس قتلة إيه قصاص فقط مش تعذيب ولا حاجة يعني يقطع راسه مرة واحدة وخلاص ليه أروح بقى لربنا أنا وهو نشوف بقى هو قتلني ليه وانا قتلته لربنا هيقول لي انت قتلته يقول له يا رب قصاص النفس بالنفس لكن هو بقى قتلني ليه اساله بقى ده موضوعه هو قال ولا تقتلوا بي سواه هو بس ما تزيدوش حد تاني ان الله لا يحب المعتدين ما تعتدوش كفايه واحد وصد واحد ده عن استشهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اما محمد بن الحنفيه فكان يبايع معاويه رضي الله عنه وارضاه كان يبايع معاويه رضي الله عنه وارضاه وتخيل ان محمد بن المح... ابن الحنفيه يبايع مين معاويه ايه ده يعني محمد ابن الحنفية اللي الشيعة بتقول عنه ان هو مهدي وان هو امام وان هو من آل البيت وان هو قدوتهم هو بقى بايع مين معاوية رضي الله عنه وارضاه واخد بالك معايا طب الشيعة ليه حانقين على معاوية رضي الله عنه وأرضاه مع انهم بيحتكوا يا- يعني بسيدنا محمد بن الحنفية طب ما تتبعوه عشان اقول لك ان هم ناس متبعين هوى ها هو هنقول خلاص محمد بن الحنفية مش امه فاطمة الزهراء ماشي ده جدلا بس هو مش انا مش مقتنع بالكلام بس ماشي طيب ما الحسن والحسين مش هم اخوه ابوهم واحد اللي هو علي بن ابي طالب وامهم واحده اللي هي فاطمه الزهراء طب انتوا ليه بتعملوا مولد للحسين ومش بتعملوا مولد للحسن ركز انتوا ليه عندكم الح- الحسين اعلى واعظم من الحسن ليه دايما تذكروا الحسين وما بتذكروش الحسن ليه في مصر عند الازهر جنبيه على الناحيه الثانيه على الطريق الثاني قبر ومسجد الحسين وفي العراق الحسين وسوريا الحسين هو كم حسين بالظبط هو كم حسين رضي الله عنه وارضاه فهمتني الموضوع كله ايه الحسين الحسين الحسين طب وفين الحسن هو النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحسن والحسين ذكرهم الاثنين مع بعض طب ليه انتوا فرقتوا طيب ولو حتى النبي فرق ما بينهم مثلا فهو ذكر الحسن ما ذكرش الحسين وقال ان ابني هذا سيد بشهاده النبي يصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتل ويحقن الله عز وجل به اصل هم مش عايزين حقن دم هم عايزين دم فهم عايزين الحسين مش عايزين مين الحسن لان الحسين هو اللي كان بيثور على موضوع ايه الملك لكن الحسن ما صارش على موضوع الملك فهمت فاللي انا عايز اقوله اللي انا عايز اقوله ان اذا كان الشيعة بيقولوا ان محمد بن الحنفية من آل البيت وهو المهدي طب ما تتبعوه ما هو بايع معاوية رضي الله عنه وارضاه ازاي بايع معاوية ازاي ده اللي هنعرفه الاسبوع الجاي كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك